السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد هو لو عن إيه هم؟ اه مش زي زمان مش زي زمان وقبل ما أبدأ يعني خليني أحكي لكم حكاية الحكاية حكاية شاب من أسرة عادية ملهاش توجه قوي شاب عادي زي أغلب الشباب اللي موجود وفي فترة من فترات حياته ابتدى ياخد شمال شوية ينحرف شوية يمشي غلط شوية وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى من عليه ان هو التزم والتزم بدين ربنا سبحانه وتعالى وابتدى يواظب على الصلاة وحفظ القرآن وابتدى يرتقي وبقى من الإخوة اللي عليها سنة الصلاح وبعد فترة كبيرة بقى وقليلة المهم كان رايح في يوم لزيارة لجده فهو رايح الزيارة قال أروح أشتري حاجة من عند فلان أجيبها لجدي وأنا داخل فهو بيشتري بيقول هو الأسعار غالية ليه أم قال له لا انتوا زمانكوا ده أصله زمن صعب زمن فيه حاجات فين أيام زمان صاحبنا اشترى الحاجة وطلع لجده وهو قاعد بيتكلم مع جده الكلام بيجيب بعضه لحد ما هو في لحظة كده استرجعوا أيام زمان وقام جده قايل له ده انتوا زمانكم ده زمن صعب فين أيام زمان بيفتح التلفزيون لقى فيه برنامج ولقى راجل قاعد بيتكلم عن الزمن الجميل وقام قايل فين فين أيام زمان صاحبنا خلص زيارته ومروح وهو مروح عمال يفكر فين ايام زمان لحد ما طلع بيته وقعد على السرير وقال لك آه، الله صحيح والله والله الناس معاها حق قال فين فين ايام زمان فين ايام زمان بجد ليه بقى اصل صاحبنا ده هو هو كان مش ملتزم فالتزم وكان حريص جدا على صلاة الجماعة في الصف الأول ربنا يبارك للي صلى فيه ويلحقنا بيه وكان حريص جدا عليه كان بيتخانق هو وصاحبه أيام الكلية مين اللي ينزل يفتح باب المسجد في أذان الفجر عشان يأذن للفجر ويفضل قاعد لحد ما الناس تيجي تصلي ويصلي بالناس ما يصليش مش مهم المهم المفتاح بتاعه هو اللي يدخل في طبلة المسجد ويفتح للناس كان بينزل في صلاة الظهر قبل الأذان عشان خاطر يبقى أول واحد دخل المسجد في صلاة الظهر أو العصر كان بيصلي قيام ليل كل يوم وما كانش بيفوته ورده ده إمتى زمان كان زمان وهو ماشي في الشارع يشوف واحدة لابسة لبس مش شرعي يترعش ايه ده ده ده, ده ازاي ربنا يهديها ويتوب عليها ويمشي النهاردة اه الزمن اتغير كان زمان حريص جدا على قلة المال اللي معاه ان هو يكون من المتصدقين كان زمان وهو بيتوضى بيبكي من كرم ربنا ان المية دي بتنزل الذنوب فيحس باحساس جميل قوي فيبكي وهو بيتوضى فكان ينزل بيصلي وهو متذكر ربنا قوي قوي فيقول الله اكبر اول ما يقول الله اكبر تبتدي الدمع تنزل ده زمان زمان كان بيصلي كل يوم الرواتب 12 ركعة زمان ما كانتش تفوته أبدا لا أذكار الصباح ولا أذكار المساء زمان أيام زمان كان دايما يشعر أن الله عز وجل ينظر له لدرجة أنه هو قاعد في البيت لوحده لما كان يلبس حاجة قصيرة شورت مثلا ويترفع عن ركبته شوية كان يتكسف ويتفزع ويقوم منزله مرة واحدة أو يجيب حاجة ويغطيه أقسم بالله زمان كان يعمل كده ويتكسف قوي أصل ربنا شايفني مع أن ده يعني ما فيهوش حاجة يعني مش حرام لكن عيب ربنا شايفني فكان بيحس بإحساس جميل قوي فما كانش يقدر يعمل كده ده إمتى زمان كان زمان لما شعره من لحيته تقع كان يزعل ما هو ملتحي كان زمان ولسه ربنا يا رب يبارك فيكم كلكم الملتحي والمش ملتحي الناس ما تقولش امين امين الشاهد كان زمان آه، مقبل قوي على طاعة ربنا سبحانه وتعالى صاحبنا قاعد بيفتكر ايام زمان وهو قاعد على السرير ايام الطاعة والقيام والصيام والاذكار واذكار الصباح والمساء واذكار ختم الصلاة وهو قاعد كده قام قال لنفسه اه والله ده الناس دي طلع معاها طلع معاها حق فعلا صح فين ايام زمان فين فين ايام زمان خلصت القصة فين بقى ايام زمان ممكن القصة اللي انا اكون حكيتها دي تبقى قصتك او 90% او 50% او 30 او حتى 1% من قصتك ركبها شوف تقدر تجيب نفسك في القصة دي قد ايه ممكن وممكن تبقى مش قصتك خالص يعني ممكن واحد يقول لك آه، لا دي دي مش قصتي خالص خالص يعني انا انا مش كده ده انا اصلا لسه في البداية ما عشتش ممتاز وممكن واحد يقول لا ده انا اصلا دخلت الالتزام لقيت نفسي مصدي م- زي الاخر زي الراجل ده لما قال اما كان قاعد على السرير كده مش زي زمان بتاعه ف هنستفيد اه ان شاء الله نستفيد خليني اقول للي دي قصته او جزء منها ان شاء الله النهارده هنحط ايدينا انا ايه اللي خلاني كده انا ايه اللي خلاني اعجز من التزامي ايه اللي خلى التزامي يصيبه شيخوخة انتوا عارفين التدين له ثلاث مراحل مهمين جدا طفولة وشباب وشيخوخة طفولة وشباب وشيخوخة طفولة طاقة آه، نشاط إقبال عاطفة جياشة عاطفة تولع الدنيا مش ممكن بس ما فيش عقل مش آه، مش مركز مش واصلة شباب نضج بقى وعقل وقوة وشجاعة وإقدام ونشاط وطاعة و و شيخوخة هي هي يبتدي بقى ينسى ويتلخبط ويتلعثم وما يعرفش ي... شاخ شاخ الالتزام شاخ خالص ما بقاش آه، يعرف يجيب الكلام زي الأول والجمل على بعضها زي الأول ولو عارف ما بيعرفش ينزل بده على الأرض ما بيعرفش ينفذه ليه عجز المرض وحش فخليني أقول لك إن الالتزام له ثلاث مراحل مهمين جدا في مراحل تانية بس دي أهمها واحد الطفولة البدايات وما أجمل أيام البدايات اتنين الشباب علم وعقل ونضج ونشاط وقوة وتطبيق للعلم على الأرض ثلاثة شيخوخة عجز والموضوع ملوش أي علاقة بالسن قد يكون عنده سبعين سنة و تدينه لسه شباب وممكن يبقى عنده عشرين خمسة وعشرين تلاتين سنة ويا عيني محجز محجز خلاص عجز عجز عايزين نرجع بقى ايه شباب وهو ده اللي انا جاي اتكلم فيه النهاردة ان احنا هنتكلم التلاتة اللي لسه في البداية هقول لك الاسباب عشان خاطر لو انت في البداية ما تعملش كده واللي دخل على عجز على طول هقول لك ازاي ترجع تاني شباب والتاني اللي دخل شاب وعجز جوه بالله عليك ارجع بقى ارجع لأيام زمان خد أسبابك عشان ترجع زي ما التزمت في الأول بعاطفتك وبقوتك أول أسباب تخلي الإنسان شاب بتدينه إنه يكون رباني معلش آه يعني عايز تفاعل كم واحد من غير ما تجاوبه كم واحد يعني كل واحد يجاوب جواه كده اهو حاسس باللي انا كنت بقول ده ان هو في بجد عجز عجز عجز التزامه عجز عجز ما بقاش زي زمان لا لا لا وكم واحد عشان تبقى عارف انت انه قسم من الاول لا ده انا اصلا ما كانش فيه زمان ده انا اصلا داخل على كده انا اصلا سعادتك ما عملتش الكلام ده كله ده انا من البداية كده من البداية مفيش يعني اللي انت كنت بتقوله من شوية ده آه، الدمعة بتنزل وقيام الليل ويتخانق مع صاحبه وينزل قبل الأذان وما كانش فيه أصلا الكلام ده ما كانش موجود عشان أبقى عارف أنا فين وكم واحد لسه في البداية واخد القرار مهم جدا ان انت تبقى عارف مكانك عشان تعرف الخطوة اللي جاية فين واحد من أسباب شباب الالتزام الربانية انك تكون رباني قعدت ابسطها وانا قاعد في البيت الكلام ده انا مش جايبه من كتاب الكلام ده تجربه شخصيه شفتوا فضيحه اهو فالكلام ده مش من كتاب انا قاعد ابسط هو ليه كده هو ايه اللي بيحصل هو قعدت اكتب كتبت الاقبال على الطاعه والحب الم... قعدت اكتب كلام كتير كده والله في الاخر اقسم بالله قعدت اشطب لا دي دي زي دي ودي زي دي ودي زي دي ودي زي كل دول زي بعض كلهم جمله واحده بس ان انا كنت زمان انظر لما يحبه الله لما احبه انا انظر لما يبغضه الله لما أبغضه أنا فأقدم حب الله على حبي وبغض الله على بغضي فكنت بعمل اللي هو أمر بيه حتى لو أنا مش عايزه وكنت بستمتع بده ليه؟ بحبه وكنت فاكر ان انا بحبه ما اصل اخويا واحد هيقول لك ما كلنا بنحب ربنا يعني انت يعني هتجيب التايه ايوه انا عارف طبعا يقينا كلنا بنحب ربنا لكن مين الموضوع ده في دماغه على طول شغال ما بيسيبوش اه ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا حياته كلها ربنا ان هو ماشي آه، شاف واحدة هو نفسه تقول له ايه هتقول له ايه نفسه لا نفسه مش هتقول له كده ما بص عليه هي نفسه هتقول له ادعي لها مش هتقول له ادعي لها قال له بص بنت يوم هو قال ايه ها اه يبقى هو يقول لها ايه آه انا عايز ابص ما احنا هنضحك على بعض بقى ويقول لي ايه لا اعوذ بالله استغفر الله العظيم لا خليك صريح اه انا عايز ابص بصراحه انما مش هبص ليه عشان ربنا سبحانه وتعالى الموقف ده ان الاذان يدن وانا هموت وانام ونفسي بتقول لي الله اما السرير حلو قوي ده جميل خالص وبعدين آه، لا لا لا لا لا لا واقوم والله آه، تقوم وتلبس و لا انا هنزل اصلي انا حن... انا هنزل اصلي تعبان تعبان تعبان الاجر على قدر المشقه يلا ونازل وانت عينك على السرير بس برضه ربنا بيحب ان انا انزل اصلي فلما يكون عينيه قوي على دي يبقى عبد رباني بيحسها قوي المبتدئ ويحسها قوي العارف بالله وما بينهما انسى الناس احنا هنتفق ان احنا النهارده ما نزعلش من بعض خلاص ماشي يا شباب ماشي يا جماعه مش هنزعل يعني هنقول الصراحة ونقد ذات من غير ما حد يزعل من غير ما حد يغضب كل اللي بينهم ناسي مين اللي فاكر قوي واحد متدين جدا وقلبه حاضر قوي بيبان عليه بيبان عليه في ناس كده سكننا سنة في كنت طالب كنت انا وواحد صاحبي سكننا سنة في مسجد جنب مسجد معين أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم ثلاثا كنا أنا وأخونا وفي ناس عارفاهن اسمه أحمد خلف دكتور أحمد خلف كنا ننزل قبل أذان الفجر ما نلاقيش مكان في الصف الأول سكننا في المكان ده سنة كان في واحد مكانه ورا الإمام السنة ما شفتش حد واقف في المكان ده غيره قول لي بقى ان ده بيحب ربنا زيي لا يا اخويا في فرق اقسم بالله مدام هو موجود في المسجد هو خلف الامام لا يصلي بالناس هو في المكان ده الامام بيصلي هنا هو في المكان ده ده مكانه سنة ما اعتقدش انه كان بيمثل عليا لمدة سنة لان هو اصلا ما كانش يعرفني يعني كان كده يعني شاب صغير عيل موجود في المسجد وخلاص انما في كده في كده في كده ان يكون وكان رجلا كبيرا في السن الشاهد ان المبتدئ قوي يحسها بعاطفة حب الله ليه اصل هو بيبقى مستشعر قوي ان انا كنت ماشي غلط ولسه في نعمة جاية عليا دلوقتي ان انا بقيت ماشي صح فبيبقى مستشعر النعمة دي قوي فهو في البداية بيبقى فاكر ربنا قوي فعمال يفكر فيه كتير بيحبه فيبتدي يسيب أي حاجة ربنا سبحانه وتعالى لا يحبها ويأتي أي شيء ربنا سبحانه وتعالى يحبه وتلاقي بقى في حاجة مش موجودة عند ناس كتير اسمها الورع في البدايات آه ليه بيحبه مش عايز مش عايز ان ربنا سبحانه وتعالى يغضب منه ولو كانت حاجة بسيطة دايما بيفكر في الموضوع فيكون عبد رباني فما يكون عبد رباني يبقى التزامه شاب طب كيف أصل إلى هذا الأمر إزاي أحب ربنا حاجتين مهمين جدا واحد أن تعرف الله أن تعرف الله إن أنت تتعرف عليه وتتعرف عليه تتعرف عليه بقى يعني تبتدي مش بس تقرأ عنه مش بس تقرأ كلامه ده احنا عايزين تدبر عايزين تفكر عايزين قراءة ما بين سطور الحياة ان انت تبتدي تشوف وسط الناس والاخضار والستر والرحمة فتحب ربنا سبحانه وتعالى تبتدي تقرأ الأحاديث أو الآيات بشكل تاني مش بشكل ان انا بحفظ ولا شكل ان انا براجع ولا شكل ان ده دليل على كذا بشكل ان هو اللي يقول كده يبقى مين ان اللي يقول كده يبقى مين اللي يقول كده يبقى ايه اللي يحاسبني المحاسبة دي تبقى ايه يعني الله عز وجل يقول للملائكة إذا عمل عبدي حسنة فاكتبوها له حسنة هي البداية السيئة قال إذا عمل عبدي سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها فإن عملها فاكتبوها له إيه؟ سيئة اللي يعمل اللي عايز يعمل سيئة ما تكتبوهاش عليه حتى يعملها فإن عملها يكتبوها له تكتبوها له سيئة وإن أحب عبدي أن وإن أراد أن يعمل سيئة حسنة فاكتبوها له حسنة فإن عملها تكتبوها له عشرا إلى 700 ضعف إن أنت بقى مش تقعد تقرأ الحديث إن هو إيه إيه الحديث ده آه والحديث ده ساعات كده لما تيجي تقرأ وأنت بتقرأ كتاب آه الحديث ده أنا عارفه ش- ش- ش- تقوم جاي إيه كره لا إن أنت تقعد تفكر هو إيه ده إيه ده إيه ده آه قال لا إيه ده صحيح طب وإن عاملها فاكتبوها له سيئة وإن تركها وإن تاب منها فاكتبوها له حسنة طب فإن عمل الله عز وجل يقول فإن عمل فإن إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فاكتبوها له لا فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها له سيئة فإن تركها فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جراي ده أنت لسه ما عملتش حاجة الشاهد إن أنت لما تقعد تقرأ بقى الحديث بروح هو مين اللي بيحاسب كده يعني لما تيجي حديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله على فكرة في ناس ما صلتش على النبي صلى الله عليه وسلم صح؟ صح دي معلومة؟ في ناس ما صلتش؟ صلى الله عليه وسلم طب اللي ما بيصليش على النبي صلى الله عليه وسلم اسمه ايه؟ لا، بخيل بخيل في حد بخيل؟ صلى الله عليه وسلم برضه في ناس ما صلتش صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم جاء له رجل فقال له يا رسول الله أحدنا يعمل سيئة فقال الله عز وجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكتب عليه قال ثم يستغفر ثم يتوب ويستغفر الله قال يغفر له ويتاب عليه قال ثم يعمل سيئة قال تكتب عليه ثم قال ثم يستغفر ويتوب قال يغفر له ويتاب عليه قال ثم يعمل سيئة قال تكتب عليه قال ثم يستغفر الله ويتوب قال يغفر له ويتاب عليه ولن يمل الله حتى تملوا ي- ي- يتوب ويرجع يتوب ويرجع ويتوب ويرجع وكل ما يتوب ويرجع ربنا يقبله حاجة عجيبة جدا والله طب أنا أنا هضرب لكم مثال أرضي عشان خاطر نتفكر في الموضوع ده أنا دكتور وعندي صيدلية لو جاء أحد الدكاترة يشتغل معايا في الصيدلية وبعدين خني أعمل فيه إيه؟ ها اه همشي خلاص حلو جت استسمحني ان انا ارجعه تاني ده خني هرجعه طب لو رجعته ها وقعد وبعد كده خني هعمل معاه ايه همشيه تاني طيب طلب بقى ان هو يستسمحني مستحيل خلاص ده انا لسه مرسوع تخيل معايا ان انا رجعته وخني بعد ما يخلي ينفع يرجع تاني ها ينفع طب لو رجع واستسمح وانا رجعته يبقى انا اسمي ايه ما حدش يقول وما يرجع يخن طب سؤال بقى الكلام ده اصلا ينفع طب مع ربنا سبحانه وتعالى ينفع ليس كمث- ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء كنا في عمره خايف لا يكون حد من العمرة دي موجود واحنا في الاتوبيس كنت بقول للناس آه، احنا رايحين نطوف حوالين بيت ربنا واحنا بنطوف حوالين بيت ربنا من دلوقتي الله عز وجل يعلم مين فينا هيرجع لا مين فينا هيرجع ويرجع لنفس الذنوب تاني مع انه كان وهو حوالين بيته بيطوف بيقول له يا رب اغفر لي والله ما انا راجع تاني شوف الموضوع ان انا دلوقتي رايح اطوف حوالين بيته وانا اعلم يقينا ان اللي انا رايح اطوف حوالين بيته يعلم يقينا ان انا لما ارجع مصر هرجع للذنب وسايبنا امثل عليه في الحرم واقول له يا رب اغفر لي وتوب عليا هقول لك حاجه وبيغفر ولما ارجع مصر ارجع للذنب واتوب ويغفر كريم اقعد فكر في ربنا كده حي لا ده ربنا ربنا الحمد لله رب العالمين حمد نفسه أنه رب العالمين يحمد على الإحسان والحسن إن الحمد لله إن ربنا هو ربنا الحمد لله إن ربنا هو ربنا أصل لو كان حد تاني كانت هتبقى ما- مفيش حد بيعمل كده فالحمد لله رب العالمين فلما تفكر في ربنا قوي تحبه ولما تحبه قوي تقدم ما يحب على ما تحب وتفر مما يبغض حتى لو كنت تحبه هي كده كان آه، سفيان الثوري ويوسف بن أسباط وهي- و- وهيب بن ورد قاعدين مع بعض قاعدة التلاتة يا بختهم فقال سفيان وددت والله أني أموت خشية الفتن قال لك يا أنا نفسي أموت أنا خايف من الفتن فقال يوسف بن أسباط والله ما أحب أن أموت كيف وكل يوم أزيد لله هي كيف وكل يوم أزيد لله قربا فقال وهيب بعدما سكت قيل له وماذا تشتهي قال أحبهما إليه أحبهما إلي فقام سفيان وقبله بين عينيه وقال ربانية ورب الكعبة فاهم المعنى؟ ان سفيان الثوري قال لك ده انا عايز اموت دي الفتن كتير لا وددته خلاص لازم اموت ما ما ما ينفعش فيوسف قال لك ايه لا اموت ايه كيف اموت وانا ازيد كل يوم لله قربا التالت حاجة تانية رباني قوي قال احبهما اليه احبهما الي اللي لو لو الحياة كتبها لي لو هو يحب ان انا اعيش احب ان انا اعيش طب لو ما ي... لا يحب ان انا اعيش خلاص يبقى انا ما بحبش ان انا اعيش عذابي فيك عذبه وبعدي فيك قربي قربه وانت عندي كروحي بل انت منها احب حسبي من الحب اني لما تحب تحب لما تحب احبه اني ساعات شباب انا هقول الكلام ده وانا عارف انتوا حاسينه او بتبقوا حاسينه ساعات ان منعك لنفسك لبعض الحاجات في لذة ان تبقى البنت معدية ونفسك تقول ابص تقول لها لا ونفسك عمالة تتخانق معاك وانت تقول لها لا وانت من جوه فرحان قوي ان انت بتقول لا ان انت دخلت ايدك في جيبك وقمت مطلع صدقة وانت بتطلعها الله فلوسي هتنقص انت حاطط في دماغك ما نقص ماله من صدقة يلا ان في القيام انت واقف وبتتألم وظهرك وجعك ورجلك وجعك الله في اجر ان تبقى فرحان حتى بالألم تشعر ان هذا الألم فيه لذة لأنه لله عز وجل ولو تفكرت في الله وعلمت من هو الله لا شك أنك ستحبه اتنين إن أنت تتفكر وتتذكر نعم الله عز وجل عليك تفضل بقى تفتكر نعم ربنا سبحانه وتعالى عليك أنه اصطفاك أنت إن هو سطرك أنت إن هو اجتباك أنت إن هو اختارك انت ان هو رحمك انت ان هو اكرمك انت ان هو سترك انت تفضل تفتكر نعم ربنا سبحانه وتعالى عليك فلما تعرف مين هو الله وتحط ده في دماغك قوي وتبتدي ان انت تتفكر في نعم الله عز وجل عليك ازاي مش هتقدم اللي هو بيحبه على اللي انت بتحبه فتكون شاب قوي واحد اتنين الشعور بالدنو ايه الشعور بالدنو دي اصل يا جماعه اللي لسه ملتزم جديد انا مش عايز حد يلعب في الحيطه عشان خاطر ما يستفزنيش يعني ما تمسك لي وطولني فيها وبتاع ما بخافش هقول اللي عندي كله صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم الشعور بالذنوب ليه ما انا لسه بقى كنت بايظ لسه كنت ماشي غلط لسه كنت ما بصليش ورايح الاقي الاخ فلان واقف والاخ فلان واقف والاخ فلان واقف وفلان بيحفظ قران وفلانه بتحفظ قران وفلانه منقبه وفلانه مختمره وفلان آه، حافظ القران بالكامل وفلان بيصلي بالناس وفلان عنده آه، مكتبه كبيره قوي وفيها كتب من اللي هي الذهبي الحلوه دي وانا اصلا مش فاهم اي حاجه و... فابقى حاسس ان انا صغير قوي فابتدي اعمل ايه على طول تلاقيني في الصف الاول على طول تلاقيني عمال ادعي قوي على طول عمال عم تلاقيني عمال اتصدق على طول آه عمل خير انا جاي عمل معرفش ايه انا جاي عمل اجتماعي انا جاي عمل دعوي انا جاي انا جاي في كل حاجه ليه حاسس ان انا صغير قوي فنفسي ان انا سابق الناس دي طب انا دلوقتي بقيت شيخ وبلعب في الحيطه أهو. وحافظ قران وحافظ آه، احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبصلي الجماعة ما شاء الله عليه لا قوة إلا بالله الحلاوة دي ها و... آه، ومع الإخوة وبشارك في العمل الدعوي وما بتفرجش على الأفلام ولا المسلسلات ولا المسرحيات ولا بسمع أغاني ده إيه ده, ده إيه الجمال اللي أنا فيه ده إذا هتلاقي سرعتي إيه بطيئة هتبقى سرعتي بطيئة جدا جدا ليه ما أنا حلو أنا- أنا حلو فالشعور بالدنو يخليك لا لا لا لا لا لا انا مش انا انا لازم اجمع ده انا اصلا في الاخر ده انا اصلا وحش ده انا اصلا ما عنديش انا اصلا كده انا اصلا كده عمر بن الخطاب اللي هو عمر بن الخطاب اللي هو فاروق الامه كان يقول لو نودي في اهل المحشر ان كل الناس في الجنة إلا واحدا لظننت أن يكون أنا حاسس إن هو م- لا لا لا لا فاروق ولا أنا حاسس إن أنا لا راح قال له أنا من المنافقين أسماك أسما أسماني لك النبي صلى الله عليه وسلم هو أنا طلعت منهم أنا طلعت من المنافقين ما- كان عايز يطمن مع إن هو مبشر بالجنة إنما لا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول يا ليتني كنت شعرة في جنب رجل مسلم يعني أنا ده أنا أصلا ما سيدنا علي يقول لو أعلم أن الله عز وجل تقبل مني ركعة لتمنيت الموت أنا أصلا طب أنا بقى لا لا لا لا أصل أصل الكلام ده حضرتك يعني هو له تفسير وهو أهل العلم أصلهم قالوا و- والمشايخ قالوا و- وحضرتك لو تفكر يعني وتجمع بين الأدلة وتقرأ فإيه اللي يا عم الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ مفيش كلام مفيش حاجة اسمها كده الناس دي كانت لا تأمن كانوا حاسين إن هم لا لا ده احنا مش كويسين ده احنا لازم نفضل عمل والتاني والتالت والرابع والخامس والسادس والسابع احنا ضامنين ما كانش فيهم يا واحد يأمن مكر الله عز وجل حتى الصحابة حتى الصحابة فلما تحس ان انت قليل قوي تبتدي سرعتك تزيد جدا عشان تلحق الناس اللي حواليك خلينا افكركم بأبو سفيان أبو سفيان النبي صلى الله عليه وسلم أزاح الستار يوما عن بيته وقال للسيدة عائشة أو تدرين من هذا؟ هذا أبو سفيان أول من يدخل المسجد وآخر من يخرج منه ولا يفارق نظره الأرض ده أبو سفيان ده هو ده هو ده اللي حار- حاربني سنين أول واحد يدخل المسجد وآخر واحد يخرج من المسجد وعينه دايما في الأرض أبو سفيان كان عارف إن هو جاي بعد أبطال ناس آه، الصحابة ما فيش وهو صحابي لكن كان عارف ان هو جاي متأخر قوي ايه الحل لازم اكون متفوق في حاجة اول واحد يدخل المسجد مين ابو بكر الصديق لا طب عمر بن الخطاب لا طب مين ابو سفيان ابو سفيان لما اسلم كان مميز كان حاسس ان هو مسبوق فعمل مجهود كبير جدا عشان خاطر يوصل طب لو آه، حس ان هو مطمن زي انا كده خلاص انا اصلا اللهم لك الحمد يا اتنين الشعور بالذنوب اعمل ايه هسألك سؤال انت احسن من مين بجد والله يعني سيبكم مني كل واحد مع نفسه يغمض عينه كده ويبص في الارض انت احسن من مين من ابو بكر وعمر وعثمان وعلي لا لا طيب طب انت احسن من آه، الامام ابو حنيفه و- والشافعي و- ومالك والشافعي واحمد لا لا طيب من آه، النووي من آه، ابن رجب من آه، ابن تيميه من لا لا طب من مين طب انت احسن من الشيخ محمد والشيخ احمد والشيخ آه، لا لا طب انت احسن من مين والله يع- يعني اوعى تفكر هو انا احسن من مين يعني خليك صريح مع نفسك انا احسن من مين احسن من جورج وجرجس ومينا و آه، اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد تمام انت احسن من مين والله بجد اوعى تفكر هو انا احسن من مين يعني هو انا شايف نفسي ليه انا احسن من مين لازم تبقى عارف ان انا وانت كده ومعناش فلازم نبقى شباب شوية ثلاثة الاستمتاع بالطاعة الاستمتاع زمان كان الواحد آه، صاحبنا يفتح ال- الحنفية كده ويتفرج على المية وهي نازلة على جسمه ويعيط اصل الميه دي بتغسل ذنوب وكان ينزل وهو نازل يقعد يتفرج على قدمه وهو ماشي الله حسنة سيئة حسنة سيئة حسنة سيئة الله ويقوم يقارب في الخطوات مركز قوي ويدخل المسجد وهو بيقول الدعاء قلب حاضر يقف في الصف صحراء جرداء ده انا اول واحد جاي ده انا جاي قبل الاذان يا عم وقت الاذان يجي يردد الاذان بقلب حاضر يصلي السنة بقلب حاضر وهو قاعد بيدعي بقلب حاضر مركز قوي دخل الفريضة أول ما قال الله أكبر نزلت الدمعة الراجل قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم. لو ينفع يجيب ركعتين كمان وما يوقفش هيجيبهم بس حرام ما ينفعش هو لازم يسلم معاه مستمتع انما دقيقتين اخش اخطف العصر واجي واخطف المغرب ايه يا ابني انت عامل عصابه بتخطف صلوات تمام آه يقول لك آه قلنا دي قبل كده بس يقول لك اديني خمس دقايق اقول الاذكار ونتكلم سؤال معلش ازاي اذكار الصباح او اذكار المساء يقول لك اديني خمس دقايق اقولها و... ونك... ازاي ما انا معاك هجي لك كمان خمس دقايق انا معاك انما ازاي ها لا ده بيقولها قصر انا مش عارف ازاي بس هو بيعملها لا دي اه يقول م... م... ده مختصر المخت... مش ممكن زي ما بنقول في بعد الصلاه ايه اللي بيحصل تلاقي في ناس واقفه الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله أكبر. لا اله الا الله ايه اللي حصل بقى سعادتك لا قلت سبحان الله 33 مرة والحمد لله 33 مرة والله أكبر 33 مرة قلت لا طب شفت شفت الأخيرة دي لا إله إلا الله شفت ايه ما تخليهم كلهم كده ما ده طقم واحد ده كله جاي مع بعضه اشمعنى دي اللي كانت كده يعني بيخطف ليه خلينا احط بين قوسين من الموضوع ده النفسية التخلصية نفسية تخلصية في العبادة يريد أن يتخلص من صلاة الظهر فهو نازل يصليها يريد أن يتخلص من صلاة العصر يريد أن يتخلص من أذكار الصباح ثم يريد أن يتخلص من أذكار المساء يريد أن يتخلص من ورد القرآن بيقرأ ما شاء الله كل يوم جزئين أو جزء يا عم حزب يريد أن يتخلص من الجزء مش يريد أن يأتي الجزء لا يريد أن ينجز يريد أن يتخلص من الورد بتاعه في بقى واحد تاني يريد أن يستمتع بهذه العبادة إنه قاعد يقول كان لنا واحد يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء قاعد كده بي بي بيفصصها بيفصص يعني يا حي يا قيوم برحمتك استغيث استغ... الحقني الحقني دي تخيل بقى تخيل نفسك بتغرق واحد بيغرق بيقول للناس الحقني الحقني يا أستاذ- ممكن الاستاذ اللي ورا يلحقني في حاجه اسمها كده لا، هنضحك الكلام ده ايه يا جماعه الكلام ده ايه يضحك صح الكلام ده يضحك الكلام ده اقسم بالله يضحك نزله بقى على العباده يضحك يضحك يضحك ويبكينا بقى لما اعمله تخيل ان انت بعض صور العبادات اللي احنا بنأديها لله بنأديها بشكل مضحك عشان خاطر عايزين نتخلص منها اما لو كنت انا بدي وردي حقه بدي الاذكار حقها بدي الصلاه حقها بدي ختام الصلاه حقه بدي العلم حقه بدي بدي القراءه حقها بدي الحاجات دي حقها هتلاقي الوضع مختلف أرحنا بها يا بلال النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول أرحنا بها يلا بقى إيه ندخل نستريح أقم الصلاة على طول هي كده إن العبادة راحة والتاني يريد أن يتخلص مما أمره الله به طيب أعمل إيه كي أستمتع وأستطعم هذه العبادة قال الله عز وجل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو بالله عليك اعمل كده هل لك قلب يستمتع بهذه العبادة ها لا خلاص اسمع وركز اسمع وركز لما يبقى في الصلاة ركز ساعات واحد يجي يتكلم يقول لك ايه بسرح في الصلاة اسمها بسرح ولا اسمها بستدعي افكار في فرق كبير في فرق كبير بين الاثنين احنا بنركز والله اسمها بسرح ولا انا اللي بستدعي افكار انت بتعمل مجهود عشان تستدعي افكار إن انت اللي بتجيب انما اللي بيسرح ده يسرح ويجي تاني ويشت سنه ويجي تاني على طول انما في واحد تايه رايح كان احد الدعاة بيتكلم ان كان في صلاة ظهر تقريبا والراجل ده دايما بيسرح في المحلات بتاعه عنده اربع محلات كده بيسرح في كل ركعة في محل فالامام اتلخبط وصلى ثلاث ركعات بس جاي يسلم قام قال له سبحان الله ليه؟ يعني فاضل محل مش فاضل ركعة فاضل محل فهو يعني راجل ها فهي دي القضية ان انت وانت بتعمل العبادة تكون مركز قوي تلقي السمع ان انت تركز مع قرآن الامام كان شيخنا يقول لنا القرآن ده يا جماعة كان يمسك المصحف كده القرآن ده يا جماعة ربنا قاله ربنا قاله اقعد كده امسك القرآن واقرا الآية وقول الله عز وجل قال كذا حرفا وصوتا قال الكلام ده ربنا قاله ربنا قاله طب وانت ما تيجي تسمعه بقى تسمعه ازاي آه. استمتع ركز استحضر الأجر استحضر نظر الله عز وجل ليك استحضر نظر الله عز وجل ليك وانت بتعمل عبادة واستحضر ذكر الله عز وجل ليك كنا بنقول في الذكر حاجة معنى جميل قوي ان انت وانت بتذكر ما تركزش في الذكر بتاعك تحت ركز في الذكر بتاعك فوق ان انا دلوقتي لما نذكر الله عز وجل تبقى فرحان قوي ان ايه ان هو بيذكرك فوق فتبقى فرحان بذكرك فوق اكتر من فرحان بذكر لسانك ليه تحت فما توقفش تحت لانك عايز مش عايز توقف فوق لما تفكر بالمعنى ده هتستمتع هتستمتع فتبقى دايما مقبل على الطاعة أربعة كيف أكون شاب الصحبة المعينة صحبة معينة إيه ويلعب لي في لحيته تاني أو والله يا ابني اللي هي الصحبة المعينة الصحبة المعينة إن إحنا نذكر بعض مش ان احنا نكون ماشيين مع بعض سامحوني الصحبة بت... أو بتقوم بدورين مهمين جدا دورين مهمين جدا دور الجهاز ودور العلاج يحفظ دي دور الجهاز اما واحد يكون ميت اكلينيكيا بيحطوه في اوضه مجهزه وبعدين آه، يتنفس على الجهاز ويعمل ايه بالجهاز وكل حاجه ماشيه بالاجهزه وكله هو متوصل باجهزه كتير كده صح ولا غلط صح الدكتور مستني ايه هم؟ مفيش حد غير خريج طب هنا الدكتور قاعد مستني قاعد مستني معوش حاجه اه جاء مستني يا يقوم لنا يا الجهاز يصفر ونقومه ده اللي ده اللي بيحصل انما احنا مفيش في ايده حاجه خلاص ده الجهاز في الدور تاني اللي هو دور العلاج لما بتدي العلاج بتبقى مستني ايه ان الحاله تتحسن فالصديق نوع من اتنين يا جهاز يا علاج يا جهاز بتبقى انت ميت اكلينيكيا ما ما سبتش الالتزام ليه لحد دلوقتي اصل كل اصحابي كده نمط حياتي ده فانا ماشي كده على طول وقد يكون منتكس ده هو منتكس ما معلش يا شباب ما- مش قصدي لما نفرط في صلاة الفجر ونبص على النساء في الشارع ونتأخر عن كل الطاعات اللي موجودة هو مبقاش ده اسمه انتكاس امال الانتكاس اسمه ايه ما تقوليش اصل انا بشارك في عمل دعوي ايوه وكل ده موجود ما تقوليش اصل انا آه، آه، حضرت الدوره ايوه وكل ده موجود مع الدورة اه مع الدورة انت حضرت الدورة دي ليه؟ لان ده نمط حياتك ان انت لازم تتعلم وتحضر الدورة ان انت لازم تشارك لان انت احد افراد المكان وان انت في الموضوع الفلاني فلازم تشارك انما انت فين انت فين في واحد تاني علاج فكرك بالله فكرك بالاخلاص فكرك بالتقوى يجي يقول لك انا حاسس ان انت مبقتش زي زمان انت كنت زمان احسن من كده على فكرة انت بقيت تهزر هزار لا يليق على فكرة طاعتك قلت سامحني انا اخوك بس انا بقول لك طاعتك قلت معلش وشك كان منور اكتر من كده زمان والله دلوقتي ضلم شوية مالك بكلمك كل يوم الفجر ما بتردش ليه بتبقى نايم اوعى تكون بنبقى نايم ما ترد الصحبة المعينة الصحبة اللي بتقوم الصحبة اللي بتعالج مش الصحبة اللي اللي تخليني عايش على الأجهزة خمسة خايف أرجع نفسية الملتزم الجديد إنه خايف يرجع لسه مبطل سجاير لسه مبطل آه، سايب البنت الفلانية والبنت الفلانية والب... ما تلعبش في حياتك لسه مبطل آه، كذا لسه مبطل الذنب الفلاني فهو بنفسية ان انا لسه في الاول قوي وان انا وحش قوي طب التاني لا انا شيخ ده انا لسه مبطل الدورة بتاعتي و- ولسه مبطل قيام ليل في رمضان هو الله العظيم وما جيتش جنبه لحد دلوقتي ايه رأي حضرتك بقى أه، والله لسه مبطل قيام ليل في رمضان ولسه مبطل ولد القرآن في من اسبوع ولسه مبطل ول... طب ما انت بتبطل اهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكون من النقصان بعد الزيادة من الكفر بعد الإيمان اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك أن أن- من, من أن أشرك بك شيئا أعلمه أعلمه ده كلام مين يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك مما لا أعلمه ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم صلى الله عليه وسلم لكن ده كلام النبي ده كلام النبي ما تخاف بقى أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم كان يقف على المنبر وشفته بيشرب مخدرات أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم كان حافظ القرآن ومجاز ومعاه إجازة في صحيح مسلم وصحيح البخاري وبيمشي مع بنات دلوقتي أقسم بالله العظيم كانت منقبة وبنت ناس وزنت فما تقولش أنا بعيد لا لحظة لحظة بتقع اقول لكم قصة كنتش عايز اقولها كان في واحد وقت الكلية كان ملتزم جدا جدا جدا وكنت بشوفه انبهر في سنة اختفى السنة اللي بعدها والله وكان مجاز في القرآن وفي كتب الست وكان ملتزم جدا السنة اللي بعدها شفته لابس نظارة شمس وشعره معرفش ايه وماشي مع ثلاث بنات انا وكنت ساعتها في البدايات خالص فرحت قلت له السلام عليكم إيه يا محمد ايه الاخبار قال لي ايه ده هو انت جيت انت بقيت معايا دلوقتي يعني هو انت جيت ما كنت تيجي وانا هنا انا انا مذهول قلت له ممكن اسالك سؤال واحد قال لي ايه قلت له هو انت ازاي بقيت كده قلت له حتى من باب ان انا اتعلم مش عايز ابقى زيكم اقسم بالله كنا قدام مبنى آه، اسنان عندنا في الجامعه مش ناسي فقال لي الشكر لو شكرت ربنا هتفضل زي ما انت ولو ما شكرتش هتجيلي انا سبت وقعدت ابكي يا رب اكون من الشاكرين اللهم اجعلنا من الشاكرين فما تتغرش لانه كان صحابي وكتب بيكتب الوحي وراح قال لهم ده محمد ده كذاب ده بيألف ده انا اللي بكتب له الكلام ده صح ولا غلط حصل كان صحابي وبيجي من كتبة الوحي وراح قال لا ده انا اللي بكتب له ده ده ده لا نبي ولا ده انا اللي بعمل الكلام ده فما تتغرش ممكن ترجع وده عند اللي مبتدئ في الالتزام انما اللي بيعدي عليه فتره المفترض ان هو يكون عنده ستة وضوح الامراض في بداية الالتزام يا شباب ببقى بعمل ذنوب واضحة قوي واحد بيمشي مع بنات مثلا واضح قوي يعني ان هو غلط واحدة متبرجة وبتلبس بنطلونات ده يعني بقى واضح قوي يعني مفيهاش كلام يعني واحد آه، بيشرب مخدرات او سجاير او ما بيصليش يعني مش هينفع مثلا تيجي تقول له ايه انت الصلاه آه، لازم تصلي وكده حرام يقول لك لا انا أصل أنا قريت قول من الاقوال بيقول لك ان ان الصلاه مكروه يعني مش هينفع ما فيش حاجه اسمها كده يعني تمام واضح قوي انا بعمل مصيبه وانا عارف فبيبقى البحث عن الذنب سهل طب بعد ما يمشي شويه في الطريق ده صعب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النبي ما هو الشرك هذا؟ هم؟ الرياء النبي صلى الله عليه وسلم أثبت إن في أمراض معينة في أمراض معينة مالها؟ أخفى من دبيب النمل فلما التزم وامشي شوية ألاقي من ده كتير اه دبة نملة هنا على دبة نملة هنا على دبة نملة هنا هنا رياء وهنا عجب وهنا رؤية الذات وهنا سمعة وهنا كبر وهنا شوية بقى ايه حاجات من دي زمان كانت الطوب الكبير محطوط اه سجاير الذنب واضح بعرف الاقيه بسرعة آه حجاب مش محجبة اصلا آه معرفش ايه الذنب واضح قوي فلما امشي شوية الذنوب تبتدي ايه لا محتاجة دقة محتاجة بحث محتاجة ان انت تدور فما تلاقيهاش مش مركز مع نفسك ما بتلاقيهاش فلما ما تلاقيهاش ما تعالجش نفسك منها فات في الاخر تؤدي الى ضعف القلب وشيخوخة الالتزام على طول مش لاقي هو متكبر والله متكبر ومش عارف هو كسولي في الطاعة ومش عارف هو مرائي ومش عارف هو عنده عجب ومش عارف مش عارف مش عارف هو ما دورش مش عارف ففي الآخر إيه اللي حصل؟ عكس التزامه عكس طب إيه الحل؟ اتعلم اتعلم زي ما انت بتتعلم يعني ايه طهارة ويعني ايه صلاة ويعني ايه شروط ويعني ايه واجبات ويعني ايه سنن ويعني ايه ربا ويعني ايه اتعلم برضه يعني ايه كبر يعني ايه تقوى هو انا متقين ولا مش متقين ان الله يحب المتقين انا منهم ولا لا مشكله مشكلة ان انت لازم تتعلم هو انت فين لو ما تعلمتش مش هتعرف تمام سبعة حرارة البداية اللي بيلتزم في الاول بيبقى ايه آه، سخن لسه في البداية بقى فعايز يعمل وعايز يأدي وعايز وعايز وعايز عايز يدوق من دي شوية ويدوق من دي شوية ويدوق من دي شوية وتجد أن الله عز وجل كريم معه خاصة تجد أن في بداية الالتزام كل واحد يدوق من كل حاجة يعني يا جماعة أنا عشت الكلام ده لوحدي ولا أنتوا برضو صح؟ صح؟ صح؟ إنه دقت خشوع الصلاة في الاول كده خالص وانت لسه داخل زي ما انت جيت تصلي حسيت بالخشوع الله ده جميل قوي دقته اه شكرا خلاص دقت مش دقته خلاص اشتغل الله عز وجل يدوقك يكرمك ان انت تبتدي تستطعم وتستشعر حلاوة العبادة دقت ده انت كنا بندوقك بس دقته اه اشتغل بقى عشان تطول تلاقي تسحب من غير اي حاجة مش ف- فانت هو ايه اللي حصل مفيش حاجة حصلت ما تلاقيش حاجة حصلت وابتدي ابتديت ما تحسش بال باللذة بتاعت زمان فتبتدي تشعر بالفتور فتعكس طب حلها ايه دي بقى الدعاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان يخلق في قلب أحدكم إن الإيمان يخلق في قلب أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم بس إيه الحل دي ليه أن أنت ترفع إيدك بالليل كده وتقول له يا رب أنا عايز أخشع مش عارف أخشع جدد لي الإيمان يا رب خليك صريح وانت بتدعي خليك صريح مش شرط كنا بنقولها كتير وهقولها كتير برضو مش شرط ترفع دي اللهم اني اسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وت... حلو ممتاز انما انا ما بعرفش اعمل كده اعمل ايه قول له الحقني ارفع ايدك وقول يا رب انا ببوظ بضيع يقول لك بابوس دي يعني ايه باللغه العربيه ده ما أنا لازم أت... مش شرط في واحد فرنساوي بيدعي بالف... مش هتقول له ايه بالايه ادعي زي ما تطلع زي ما انت حاسس قول اللي جوه لعله يكون صادق لعل الكلام يطلع من القلب قول اللي انت حاسس بيه واما تتعلم يبقى قول كده هي دي ادعي ربنا سبحانه وتعالى تمانية وجود المربي قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون كنت في البداية لما يحصل مشكلة أروح لأخ فلان اه واروح للاخ فلان واروح للاخ فلان واروح للاخ فلان واروح للاخ دلوقتي خلاص كبرت اروح للاخ فلان ها كبرت ولا ما كبرتش خلاص ما تروحش تسال ليه عيب انت كبير لا والله بتضيع نفسك بنفسك ما بقتش تروح ما بقتش تسال ما لقيتش اجابه ما لقيتش حل ما لقيتش علاج المرض موجود ومش هيمشي لان انت مش عارف لازم تروح تسأل وجود المربي ابحث عنه ابحث عن مربي ومش شرط يبقى الشيخ فلان ممكن يبقى واحد سبقك في الطريق بس الراجل ده سابقني هروح اساله الراجل ده سابقني في القران هروح اتعلم منه القران ما هو سابقني في القران اروح اتعلم منه القران طب الراجل ده سابقني في التربيه ما اروح اتعلم منه الراجل ده سابقني في الفقه هروح اتعلم منه الراجل ده سابقني في الحديث هروح اتعلم منه الراجل ده سابقني في فهم القلب ومداخل ومخارج الشيطان ما اروح اتعلم منه ما اروح اقول له ايه المشكله لازم ابحث عن مربي تسعة نصح الناس ودي مسؤولية جماعية زمان كان الاخ فلان يوقفني يقول لي خلي بالك والاخ فلان يوقفني يقول لي خلي بالك والاخ فلان يوقفني يقول لي خلي بالك النهارده ما حدش بيوقفك خلاص بقى بقيت انت بتصلي بينا دلوقتي طب تصلي بيا وبعد الصلاه اقول لك خلي بالك انت كذا وكذا عيب ولا مش عيب عيب ولا مش عيب لا مش عيب مش عيب قول خلي الناس تنصح بعض دي مسؤوليه جماعيه مسؤوليه جماعية كل النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة المسلم مرآة أخيه المسلم مراية أخوه المراية أول ما تشوفها أول حاجة بتشوفها فيها إيه هم؟ لا أول حاجة تشوفها في, في نفسك في المراية الحاجة الغلط أول ما تبص كده تلاقي حاجة غلط يعني لو أنت لابس ممتاز والبنطلون مقطوع أول ما تبص أول حاجة هتقع عليه القطعة أول حاجة هتقع عينيك عليها البقعة أول حاجة اللي المسلم مرآة أخيه خليني أول ما أشوفك ما أعملش زي المراية قوي إن أنا أعمل إيه؟ أقول لك حاجتين ثلاثة حلوين وخد دي مراية انت كذا وحاول تزوقها يعني في ناس بتحدف طوب في ناس بتحدف دفش في ناس معاها مضاد طيارات بلاش الكلام ده عشان خاطر ما يتقبضش علينا في ناس تعرف ترسم رسمة جميلة وتهديها لك يجي ينصحك انا شيء انا اعرف واحد صاحبي بقى كذا العلاقة تسمح لك بأكتر من كده أنا شايف إن كده خلينا نعمل الموضوع ده واجب النهاردة ها ماشي كل واحد ينصح أخوه وأنا أطلب منكم جميعا لأن أنتوا كتير نصكم بس اللي يبعت لي ورقة يقول لي حاجة فيها مش فاضي دلوقتي ابعت على الفيس قول لي أنا شايف إن أنت اسمك غليظ قوي ولازم تبقى اقل غلظه هقول لك مفيش حاجه بايدي خالص ها خلاص وعد هستقبل النهارده ملحوظات تسعة نصح الناس عشرة والأخيرة إيه حلها تسعة طلب النصح من الناس اسأل يا أخي انصحني احنا اخوات واصحاب صح إيه المشكلة ما تقوليش مش فاضي انصحني لأن مش فاضي دي اللي بعدها عشرة التفرغ للنفس التفرغ للنفس لا أعني هنا التفرغ الكامل أعني إن لازم تدي نفسك وقت إن لنفسك عليك حق ليك ليها حق عليك يا أخي ليها حق عليك إن أنت ت- تقعد معاها شوية قاعد لوحده يا بيذاكر يا بيقرأ يا ماسك المصحف حلو جميل والله قاعد مع صحابه وعمال يتكلم في 100 حاجه وبعد كده عنده ميعاد وبعد كده قاعد مع زوجته وبعد كده قاعد مع عياله وبعد كده دخل نام وبعد كده وايامه كلها زحمه ممكن استاذن سعادتك في نص ساعه ربع ساعه في الاسبوع تقعد مع نفسك سيدنا عمر قال حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا اقعد مع نفسك والله العظيم هتكتشف حاجات اقسم بالله هتكتشف حاجات فعلا اقعد كده اهو انا كاتب في جدولي النهارده انا كاتب في جدولي النهارده هو انا عيوبي ايه عمال اكتب فيها من الصبح كل ما افتكر ورقه كده م- كتير قوي طلع في حاجات كتير قوي والله زعلان يعني متنكد من الصبح في حاجات كتير بس لا ما ما فيش حد بيقول لي حاجه اصلا وانا لازم وانا اكتر واحد انا بقعد مع نفسي على طول اصلا فاهم وحتى وانا قاعد لوحدي ببقى معايا فانا شايفني دايما فعارف عيوبي قوي فعمال ان انا ادور وكل ما ادور الاقي وكل ما اكتب واحده الاقي اللي بعدها ومش هنخلص النهارده شكلي هتكلم بكره في نفس الموضوع تاني ف اقعد دور هتلاقي حاجات لقيت هتعرف تصلح ما لقيتش خلاص الموضوع هيفضل موجود ويتشعب وينزل له جذور وبقابلني لو لقيت علاج عشر حاجات عشر حاجات عشان خاطر ترجع زي زمان ترجع وكأنك في بداية الالتزام ترجع لحلاوة البدايات واحد الربانية أن تقدم ما يحبه الله على ما تحبه أنت اتنين الشعور بالنقص والذنوب وأن أنت لسه في البداية وأن في ناس كتير قوي سبقاك فبلاش تتغر خليك عارف ان انت في البداية فسرعتك تزيد ثلاثة الاستمتاع بالطاعة انك تبقى فرحان انك بتطيع ربنا مقابل لي اجر انا بقولك هتلاقي نفسك ان زعلان ان الله عز وجل يعصى احيانا هيجي تمر عليك حاجة ذنب معين تشوفه فتلاقي اقسم بالله نفسك بتدمع ليه مش ان حاجة الله يعصى الله يغضب لهذا الامر أربعة الصحبة المعينة دور دلوقتي مين اللي بيذكرك بالله مين الرباني مين اللي عمل زي سفيان الثوري ويوسف بن أصباط و... و... دور مين زي دول خمسة اوعى تأمن مكر الله عز وجل واوعى تأمن الفتن واوعى تفتكر ان انت اعز من الصحابي اللي كان بيكتب الوحي ورا النبي صلى الله عليه وسلم خليه خايف ممكن ترجع فخوفك ده يرك طلعك قدام النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاف أدلج اللي هيخاف هيجري ومن أدلج بلغ المنزل ايه هو المنزل على الجنة ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة ستة وضوح الأمراض ده زمان دلوقتي عايز أشوف الأمراض بوضوح تاني اتعلم عشان خاطر تشوف الكبر واضح وتشوف دبيب النمل ده تحت الميكروسكوب الدبيب النمل ده كبير ومتشاف سبعة حرارة البدايات ازاي اجيبها بالدعاء تمانية وجود المربي هدور عليه من النهاردة تسعة نصح الناس من النهاردة هبتدي كل كل واحد صاحبي انصحني بالله عليك ومش هنسى عشرة والأخيرة ان انا هعمل لنفسي جلسة محاسبة تحذير اخير قبل ما امشي اياك والغفوة كلنا معانا تليفونات صح صح عارف لما تظبط المنبه الفجر ايه اللي يحصل هتشوف كده بساعة كام فضل عشر دقايق على اذان الفجر توحدهم في السرير خطوة وبعد كده يرن آه. الله اكبر الله اكبر انت سامع الاذان طب هو في مسجد علي بن أبي طالب بيقعد نص ساعة بين الأدال والإقامة فنستنى شوية تعمل كده تحطه تصحى الساعة سبعة ونص ايه ده ايه ده صلاة الفجر راحت يا سلام لا والله قال انت ما كنتش واخد بالك ان انت دخلت نمت كان واخد باله انما ايه اللي حصل غفوة في غفوة في غفوة خلاص احذر من الغفوة ان انت تقرر دلوقتي لا انا هرجع زي زمان واحسن تمام صحيت والقلب نايم تطلع فوق تعمل غفوة والموضوع انتهى تطلع فوق تدعك عينك وتكمل نوم بكرة تقعد اسبوع على طرف السرير وبعدين تخش تنام يتنام عليك الصلاة مش عايزين نعمل كده لا خلاص العين فتحت والقلب فتح والإرادة فتحت ومش راجع ودي بقى حياة أو موت وعد وعد شباب أنا عارف إن إن شاء الله أنا بسأل سؤال تاني وعد ما تقولي ما حدش يقول إن شاء الله أنا عارف إن إن شاء الله وإن شاء الله كان وإن شاء الله لم يكن خلاص عادي ولن يكن يعني ده هو كله إن شاء الله وعد وعد ماشي جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك